مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث كن مراضيا لخصمك كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق لئلا يسلمك الخصم الى القاضي ويسلمك القاضي الى الشرطي فتلقى في السجن الحق اقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الاخير السيد المسيح تكلم عن المصالحه وقال اترك قد- قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك ماذا اذا اذا كان ليك خصم في خصومه مع واحد هو طبعا السيد بيتكلم عن لما تكون انت غلطان لما تكون ايه انت اللي غلطان انت اللي غلطان في الاولانيه لان بيقول تذكرت ان لاخيك شيئا عليك هو ماسك حاجه عليك طبعا اذا كان هو اللي ظلمك مش هتروح له تصالحه اذا كان هو اللي ظلمك لكن اذا كنت انت الظالم تروح تصالح إذا كنت أنت المظلوم يكفي أن تغفر له في قلبك. التانية برضو إذا كان الخصم ده واخد عليك حاجة وأنت الغلطان لأن بيقول لألا يوديك للقاضي والقاضي يرميك في السجن يعني معناها أنت اللي غلطان فما دام أنت اللي غلطان يبقى كن مراضيا لخصمك مش تبقى غلطان ومعاند وغلطان وماشي في الموضوع للآخر طب ما تنتهي عليك نهاية وحشة هنا يضع لنا السيد المسيح مبدأ وهو إن المصالحة والمراضاة أفضل من المحاكم المصالحة والمراضاة أفضل من المحاكم واولاد الله بقدر الامكان بيبعدوا عن التقاضي في المحاكم بقدر الامكان يعني لكن اذا كانوا مظلومين دي حاجه تاني فكون ان الناس يتراضوا مع بعضيهم يصطلحوا مع بعضيهم على راي المثل إذا اصطلح الخصمان استراح القاضي ولكن لا مانع في بعض الأحيان من اللجوء إلى القضاء وليس هذا خطأ إذا كنت مظلوما وما فيش حل غير كده هي الكنيسة وضعت درجة متوسطة في السكة الدرجة المتوسطة تكلم عنها بولس الرسول في رسالته إلى كورنثوس إن بتوجد محاكم كنسية للفض بين الناس بلاش نسميها للقضاء لأن القضاء طبعا ده من اختصاص الدولة لكن بتبقى حاجات زي ما يقولوا للتحكيم او للصلح فبيقول لي تروح ممكن تيجي للكنيسة وتقول والكنيسة آه، تديك آه، حقك وعلشان كده لما اتكلم في متى 18 قال متى 18 من أول آية 15 بيقول وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما فإن سمع منك فقد ربحت أخاك وإن لم يسمع فخذ معك واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار يبقى في مرحلة متوسطة إذا وجدت خصومة إنك تروح للكنيسة والكنيسة تحلها لك وإذا رفض أن يسمع للكنيسة يبقى في الحالة دي إن لجأت للقضاء يبقى ليك حق وإذا كان شخص ملهوش علاقة بالكنيسة وذهبت للقضاء يبقى ليك حق يبقى المبدأ الأصلي التراضي والتصالح نمرة اتنين تدخل الكنيسة لحل الإشكال نمرة ثلاثة التقاضي ونلاحظ في مسألة التقاضي إن بولس الرسول قال إلى قيصر رفعت دعواي إلى قيصر إيه؟ رفعت دعواي فقال له الوالي والى قيصر تذهب مفيش مانع وقت اللزوم انك تاخد حقك لألا حد يتطرف ويقول لك المحاكم كلها آه، آه، ال- الروحيات ما توافقش عليها الى اخره لا ممكن وقت اللزوم مفيش مانع التراضي كتير من الأحوال الشخصية والقضايا العائلية ما ممكن تتحل بدون ما تصل للمحاكم لما بتوصل للمحاكم معناها اتعقدت على الآخر فيا ريت هذه المسائل لو اتحلت بالتراضي يبقى كويس لو ما نفعش تتدخل فيها الكنيسة يبقى كويس لما توصل للمحاكم بتبقى أخطر درجة بيقول لك لألا لو كنت مذنب يوديك للقاضي والقاضي يرميك في السجن ولا تخرج منه حتى توفي الفلس الأخير يعني إذا كنت مديون يبقى كل حاجة على فكرة كلمة الفلس دي عملة موجودة لغاية دلوقتي في الشرق الأوسط وفي بلاد لبنان موجودة وجمعها فلوس يعني لما يقول دفعت الأرملة فلسين جمع الفلس فلوس ولغاية دلوقتي احنا بنستخدم كلمة فلوس فلان عنده فلوس يعني عنده ملاليم يعني عنده جروش يعني في السودان يقول عنده جروش جروش يعني فلوس ولغاية لما توفي الفلس الأخير يعني الإدانة تكون كاملة وكل الديون اللي عليك لابد إنك أنت آه، توفيها فيبقى أحسن المراضاة والمصالحة تتم أولا في القلب قبل إنها ما تبقى من بره يعني إن ما كنتش أنت مصطلح من جوه تبقى الإجراءات اللي من بره مش جايبة نتيجة أنت لازم في داخل قلبك تشعر انك انت غلطان في حق هذا الشخص ولما تشعر انك غلطان يبقى عايز تراضيه لكن اذا ما شعرتش انك غلطان هتراضيه ازاي اذا كل امور المصالحه يعوزها الاتضاع اتضاع القلب من الداخل الانسان اللي عنده كبريه وبيقول انا صح وغيري غلط مش ممكن هيروح يصطلح مش ممكن هيسرع في مراضاة خصمه يقول لك لا هو اللي غلطان يروح للمحكمة يروح وأنا أقف قصاده واللي يجرى يجرى ويعاند صدقوني في مرة في الكنيسة كان في خلافات ما بين المجالس الملية والرجال الإكليروس و- والأوقاف والحاجات دي يا ما ضيعوا فلوس على المحاكم من الطرفين كل واحد يجيب محامي ويصرف عليه وده يجيب محامي ويصرف عليه والفلوس ضايعة في الوسط وما فيش حكاية التراضي طبعا دلوقتي اتحل الموضوع ده وما بقاش ليه وجود وخصوصا بعد أن تأسست هيئة الأوقاف القبطية لكن الكتاب بيقول كن مراضيا لخصمك سريعا يعني اسرع في المراضاة كن مراضيا لخصمك سريعا يعني اسرع في مراضاة خصمك اسرع لأن في بعض الأمور إذا أنت تركتها بتتعقد بالوقت واحد تقول له روح اصطلح يقول لك لا مش رايح على بال ما يفكر يروح يكون قلب زميله اتغير الم- التأخير بيغير القلب من جوه والتأخير بيح... بيخلي واحد واخد على خاطره يبقى زعلان واحد زعلان يبقى غضبان واحد غضبان يبقى حاقد واحد حاقد يبقى بيكره الامور بقى ايه واحد بيكره يبقى عايز يعمل ويسوي وينتقم بتكبر بتكبر فانت في امور الزعل كن سريعا في مراضاة خصمك كن مراضيا لخصمك سريعا يعني كن سريعا في مرادات خصمك يعني ما تنتظرش لغاية لما الأمور تتعقد واحد قال لمراته كلمة خدت على خاطرها في نفس اليوم في نفس الوقت يصالحها إن ما كانش في نفس الوقت مش ممكن يخليها تبات ودمعتها في عينيها لو صحين تبتدي تتضايق برضه ممكن يصالحها بعدين آه بعد كده تبتدي الامور تشيل والقلب يشيل من جوه وبعدين بعد ما كانت المحبه كلها في البيت ابقى اروح عند امي اروح عند ابويا ال- القلب ما بقاش زي زمان وبرضه ممكن تصطلح لو فضل ساكت لغايه لما وصلت للمحكمه نفس الست تقول مش عايزاه ده راجل وحش ده جنسه ليه ما كانتش بتقول كده في الاول وبرضه وهي بتقول مش عايزاه ممكن تصلح لكن لو فضلت للمحكمة بتتعقد كن سريعا في مرادات خصمك قبل ما الحكاية تزيد وقبل ما تتعقد ما دمت معه في الطريق يعني لغاية دلوقتي لسه ما وصلتوش للمحكمة لسه في السكة لألا لو وصلت للمحكمة هتلاقي طرف آخر تدخل اللي هو القاضي والقانون والحكاية زادت حتى محاكمنا في هذه الايام لما بتصل اليها قضايا بتحاول انها تصلح قبل ان تحكم وده برضه روح طيبه من القضاء انه يفكر في الصلح وتراضي الخصمين ده في المسائل ال- العاديه في العلاقات ال- العامه بين الناس وبعضيهم لكن ساعات الموضوع ده بيؤخذ بطريقه روحيه غير المعاملات الشخصيه في العلاقه مع الله نفسه بيقول كن مراضيا لخصمك سريعا القديس اغسطينوس لما جه يفسر الايه دي قال مين هو خصمك هل هو الله هل هو الجسد هل هو الشيطان هل هو الوصايا الى اخره هل انسان اخر فقال مش معقول ربنا يكون هو خصمك ومش معقول الشيطان هو خصمك لان لو كان الشيطان هو خصمك ما يقولكش روح اصطلح معاه وراضيه ده مستحيل ومستحيل يكون الجسد خصمك في الآية دي لأن مش معقول هتروح تراضي الجسد وخلص القديس أغسطينوس في هذا الأمر وقال خصمك اللي انت مزعله هو وصايا الله خصمك اللي انت مزعله هو ايه وصايا الله تكسر وصية ربنا يبقى الوصية دي تقف أمامك في يوم الدين دي خصمك بقى تكسر وصية يبقى الوصية دي اللي تقف قصادك في يوم الدين عشان كده المسيح قال أنا لا أدينهم أمال مين اللي يدينهم الكلام الذي أقوله هو يدينهم في اليوم الأخير يبقى كل وصية من وصايا ربنا أنت بتكسرها تقف هذه الوصية كخصم ليك أمام الله طب يبقى الحكاية إيه؟ كن مراضيا لخصمك ابتدي اصطلح مع وصايا ربنا ما دمت في الطريق يعني قبل ما حياتك تنتهي وقبل يوم الدينونه ويضع لنا القديس اغسطينوس قاعده جميله في الامور العقائديه يرد بها على بعض الافكار الخاطئه يقول بعد الموت مفيش توبه بعد الموت ايه مفيش توبه انما التوبه ما دمت في الطريق لسه في طريق الحياه يبقى في فرصه للتوبه اذا مت خلاص ولذلك نحن في صلواتنا الليليه نقول توب يا نفسي ما دمت في الجسد ساكنه لان التوبه بعد الموت مفيش تقعد تقرا كتاب زي بتاع الصاد سنغ ولا غيره ويجي يقول لك بعد ما تموت يجي يبشروك وي... الكلام ده الكنيسة لا توافق عليه دي من المسائل التي نادى بها ترتليانوس أحيانا واللي بيتأثروا بترتليانوس ممكن يقولوا كلام زي كده لكن ترتليانوس كان زعيما لهرطقة يسموها Montanists هرطقة المونتانيين هو كان Montanist يعني من هرطقة ال- ال- المونتانيين حكاية إن بعد الموت في توبة دي مفيش لاحظوا في قصة الغني ولعازر إن الغني لم تعطى له فرصة للتوبة بعد الموت ولو كان في فرصة للتوبة بعد الموت ده كان الغني مستعد قوي ده قال له يا ابي ابراهيم ابعت لعيلتي عشان ما يجوش في الحته اللي انا فيها يعني كان ندمان ندمان على اللي حاصل لكن ندم امتى بعد ما الفرصه راحت جاء متاخرا زي العذارى الجاهلات ما جم متاخرين واغلق الباب ما نفعتش الحكايه فيبقى عايز تصطلح مع ربنا عايز تصطلح مع وصايا الله اللي انت مكسرها كن سريعا في مرادات هذا الخصم ما دمت معه في الطريق ما دمت لسه في الحياة حاول تصطلح مع وصايا الله مش تخرج روحك تبص تلاقي الوصيه دي مسكتك والوصيه دي مسكتك والوصيه دي مسكتك وقالت لك تعالى انت كنت ماشي فين مزعل الوصيه اللي بتقول غضب الانسان لا يصنع بر الله مزعل الوصيه بتاعت النظره الطاهره مضيع مزعل الوصيه بتاعت آه، لا تقتل لا تحلف لا تسرق لا تشهد شهاده بالزور ما ايه انهي كام وصيه تلاقيها ماسكه فيك كده يقول لهم سيبوني يقول مش هسيبك ده انا اخدك اوديك على القاضي والواد والقاضي يوديك للشرطه والشرطه يرميك في السجن و- و- والشرطه ده مين؟ دول الملائكه اللي هيمسكوك والسجن ده جهنم تبقى حكايتك ايه؟ نصطلح من دلوقتي نصطلح من دلوقتي كن سريعا في مرادات خصمك ما دمت معه في الطريق وما دمت فاعل في الطريق ليه؟ لأن في واحد يقول لك طب ما بعدين ما احنا لسه صغيرين نبقى نتوب بعدين ده بقول لك كن سريعا في مرادات خصمك عارفين لما إنسان بيستمر في الخطية بيحصل إيه؟ بيحصل إن الخطية تسيطر عليه في بدء سقوطه بيبقى هو المسيطر زي ما ربنا قال لقايين قال له على الباب في خطيه رابضه واليك اشتياقها وانت تسود عليها لسه لم يصل الى مرحله السبي فما زال المساله في ايده لكن بعدين توجد خطيه سيطرت على الانسان تحولت الى عاده تحولت الى طبع تحولت الى طبيعه مش قادر يبطلها ليه لانه لم يكن مسرعا في ارضاء خصمه ولهذا تجد بعض الناس ليهم خطايا ثابته في كل اعتراف ده لو اعترفوا انها غلطه يبقى كويس وجايز ما يعترفوش بيها لانهم مش عارفين انها غلطه بقت طبع بقت طبع فانت بلاش تسلك في الخطايا وتحولها الى طبع كن مسرعا في مرادات خصمك ما دمت معه في الطريق احنا لسه في السكه ماشيين عندنا فرصه قبل الموت من جهه قبل ما تصبح الخطيه طبع او عاده قبل ما تسيطر عليك قبل ما تصل الى درجه الاذلال من الخطيه يعني في خطيه في الاول انت بتجري وراك وانت احيانا تستجيب واحيانا لا اذا خضعت للخطيه ده يجي وقت انت اللي تترجى الخطيه وهي تقول لك لا وتبذل كل جهدك وعايز توصل الخطيه ومش عارف فما تصلش لدرجه الاستعباد دي وحاول انك انت تتوب قبل الوقت لئلا يسلمك الخصم للقاضي وصايا الله تسلمك للقاضي وانهي قاضي فاحص القلوب والكلى قارئ الافكار عارف الخفيات والظاهرات عارف الخطايا اللي الناس تعرفها عنك والخطايا اللي محدش يعرفها الا انت بس عارف افكارك وعارف نياتك وعارف اعمالك انا عارف اعمالك والقاضي الذي لا تستطيع ان تبرر نفسك امامه لان امامه يستد كل فم قبل اليوم الذي تفتح فيه الاسفار وتكشف الاعمال وتقرا الافكار كل حاجه تبقى واضحه كده ادي القاضي اللي انت هتقف امامه تقف امام العدل الالهي وبرضه هتقول لي اقف امام العدل والرحمه زي بعض ما الرحمه قدمت لك فرص كتير وما استغلتهاش والرحمه تركتك طول العمر وما استغلتش العمر والرحمه بعتت لك الانبياء وبعتت لك الخدام وبعتت لك الرعاه وبعتت لك المرشدين الروحيين وبعتت لك نصائح الاباء وانت ما استغلتهاش والرحمة بعتت لك العظات وبعتت لك المطبوعات وانت ما استفدتش فرحمة الله العادلة يقول لك كفاية لخبطة تعال يسلمك الخصم إلى القاضي والقاضي يرميك في السجن السجن ده ايه بقى ده المكان اللي روحك تفضل مسجونة فيه لغاية لما يجي يوم القيامة يقوم الذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة طبعا حتى توفي الفلس الأخير جوابها ولن توفي جوابها إيه؟ ولن توفي ليه بقى؟ لأن لا وفاء إلا بدم المسيح لا وفاء إلا إيه؟ بدم المسيح ودم المسيح لا يستحقه إلا التائبون وبدون توبة لا وفاء ده المسيح هو اللي بيوفي عنك انت لا تستطيع ان توفي عن نفسك لا تستطيع انك تسدد ديونك المسيح هو اللي بيسدد ديونك بس شرط المسيح هو التوبة وفي ايتين دايما اكررهم عليكم واصبحتم حافظينهم بشواهدهم لوقا 13 آية 3 ولوقا 13 آية 5 إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون يبقى مين اللي يستطيع أن يوفي ده يعجبني في هذا الأمر أو يحضرني في هذا الأمر الفصل اللي موجود في صلاة نصف الليل من إنجيل معلمنا لوقا حديث المسيح مع سمعان الفريسي قال له إنسان كان له مدينان على الواحد خمسمائة دينار وعلى الآخر خمسون وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا يعني اللي عليه 500 مش قادر يوفي ديونه واللي عليه 50 مش قادر يوفي ديونه فربنا سامحهم هما الاثنين بس سامحهم ازاي بالتوبة بالتوبة التوبة دي حتى ربنا وضعها في العلاقات الشخصية أيضا يعني لما تيجي في لوقا 17 بيقول إيه؟ لقى 17 بيقول من آية ثلاثة احترزوا لأنفسكم وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه وإن تاب فاغفر له ما قالش المغفرة كده بلا شرط وإن تاب فاغفر له وان اخطا اليك سبع مرات في اليوم ورجع اليك سبع مرات في اليوم قائلا انا تائب فاغفر له يبقى شرط المغفره هو التوبه شرط المغفره هو التوبه وبالتوبه تراضي خصمك بالتوبة تراضي خصمك ساعات واحد يحب يراضي واحد بدون ما يتوب يعني مثلا يغلط فيه يكلمه كلام شديد يشتمه يزعله يشيع عنه مذنب وبعدين كل اللي يعمله يقابله ويبتسم فوقه ويقول له اهلا وسهلا والتاني قلبه مش مستريح له ليه لانه ما تابش ليه ما جاش قال له يا فلان انا غلطان في حقك انا غلطت لما عملت فيك كذا وكذا وان تاب فاغفر له تقول لي فلان قلت له اخطيت وما غفرليش جايز لانك انت ما تبتش ليه اهو كلمه شكليه وما جابتش النتيجه قلبك من جوه مش باين عليه انه تاب مجرد شكليات لكن الانسان التائب حقا بيجي منسحق القلب يقول انا زعلتك في كذا وفي كذا وفي كذا بالتفصيل كن مراضيا لخصمك سريعا تراضيه ازاي بالتوبه التوبه معناها تعترف بانك اخطات اليه والتوبه معناها تصلح اللي عملته فيه يعني واحد ظلمته من غير ما تصلح هذا الظلم تقول له بس يا نرجع زي ما كنا كده على طول هيرجع ازاي ما هو زعلان منك زعلان منك كن مراضيا لخصمك تراضيه يعني تصلح اللي عملته فيه تراضيه يعني تعترف ليه بانك غلطت في واحد ما يعترفلكش انه غلط غير لما تعصره عصر وتدوس عليه بالشده بالقوه بالكلام وهي وحصل ايه وانا عملت حاجه ما ما يطلعهاش من بقه غير بعد جهاد فحتى لو طلع من بقه كلمه اخطيت بيبقى اللي قصاده مش مقتنع شاعر انه قالها بالعافيه وقالها من غير نفس وقالها بكبريه وقالها وهو لا يقصدها وقالها ربما سياسة التعامل كده عايز تصطلح مع غيرك ليكن لك القلب المنسحق القلب المتضع اللي فعلا من عمق اعماق قلبه بيقول انا غلطت ومن عمق اعماق قلبه بيصلح هنا واقول لكم ملاحظه احيانا يكون الاعتذار عن الخطا ليس في حجم الخطا يعني ايه ليس في حجم الخطا يعني خطا قد كده واعتذار قد كده ف مش باينه انها مقبوله يعني إذا عملت ذنب كبير قوي قوي مش مجرد كلمة بسيطة عابرة في السكة دي تصلحه لابد الاعتذار يكون على حجم الخطأ قده خطأ كبير يكون اعتذار كبير اعتذار عميق خطأ صغير عادي اعتذار على قده كن مراضيا لخصمك كن مراضيا لخصمك لانك لازم تخلي الناس راضيين عنك بقدر الامكان ما دمت انت الغلطان طبعا مش بالامكان انك تخلي كل الناس راضيين بيقول على قدر طاقتكم ان استطعتم سالموا جميع الناس لأن في ناس جايز يعادوك بلا سبب كما قال داود النبي أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب طبعا دول مش هيروح يراضيهم مش هيروح يراضيهم مش هيروح داود يعتذر لشاول الملك ده شاول الملك هو اللي غلطان فيه مش هيروح يوسف الصديق يعتذر لامرأة فوتيفار مش معقول ده هي اللي غلطانة فيه لكن إذا كنت أنت الغلطان يبقى لازم تروح تعتذر مش هيروح يوحنا المعمدان يراضي هيرودس ده لازم يوبخ هيرودس مش هيروح ايليا النبي يراضي اخاب الملك لانه لازم يبكت اخاب لكن احنا بنقول كن مراضيا لخصمك اللي انت غلطان فيه انت اللي غلطان سواء بالفعل او بالقول او بالمعامله كن مراضيا لخصمك سريعا السيد المسيح قام ضده الكتبه والفريسيون والصدوقيون والناموسيون والكهنه ورؤساء الكهنة وشيوخ الشعب لكن ما يروحش يراضيهم لأن هم الغلطانين وما تقدرش تراضي واحد على حساب العقيدة وما تقدرش تراضي واحد على حساب المبادئ السليمة لكن إذا تذكرت أن لش... لأي شخص لأخيك شيء عليك اذهب راضيه لأنه ماسك عليك حاجة على رأي القديس الأنبا أنطونيوس يقول اجعل كل أحد يباركك اجعل كل أحد يباركك يعني خذ بركة كل إنسان خذ دعاء كل إنسان الصديق والخصم في حدود المبادئ السليمة في حدود المبادئ السليمة لكن أبوك عايز يرضى عنك إن كدبت كدبتين عشان تسلك أموره ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس واحد عايزك تمدحه في الحق والباطل وتوافق على كل كلامه غلط او مش غلط قول له ما اقدرش هنا لو سلمك للقاضي القاضي يقول لك ليك حق لكن انت تخاف من اللي لو سلمك للقاضي القاضي يسلمك للشرطي والشرطي يرميك في السجن احسن حاجه كل واحد يعرف قدر نفسه تماما ويعرف اذا كان غلطان ولا مش غلطان ولازم كل واحد يكون له ضمير سليم وزي ما قال القديس مكاريوس الكبير قال ايه احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك احكم على نفسك انك غلطان وراضي خصمك قبل ان يحكم عليك وترغم على انك انت تعتذر او تقول انا غلطان ولذلك حسنا قال اب جبل نتريا للقديس الانبا توفيلوس قال له لا يوجد افضل من ان يرجع الانسان بالملامه على نفسه في كل شيء أما إذا قلت حسنا فعلت وحسنا تصرفت فلا حسنا فعلت ولا حسنا تصرفت كما يقول بستان الرهبان كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير القديس أغسطينوس في كلمة حتى حتى بتترجم إلى أن وساعات بالإنجليزي يكون أنتل أو تل أو إلى آخره لا تخرج حتى توفي الفلس الأخير القديس أغسطينوس قال كلمة حتى هنا بتفكرنا بالعبارة اللي قال قيلت عن المسيح في مزمور مية إن قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك لكن مش معناها بعد ما أضع أعدائك تحت موطئ قدميك يبقى ما تجلسش عن يميني لا حتى هنا تدي فكرة عن اللي قبليها مع استمرار بعديها زي مثلا يقول ايه على راحيل آه اسف عن ميكال امرأة داوود اللي اتكلمت عليه ووبخته لما مسك تابوت العهد قال ولم تلد ميكال حتى ماتت مش معناها انها بعد ما ماتت ولدت يعني لم لغايه لما ماتت ما كانتش ولدت وطبعا بعد ما ماتت ما ولدتش فحتى توفي الفلس الأخير ولن توفي الفلس الأخير فين هتوفيه امتى ما فيش وفاء ما دام خطيتك لم تمحى بدم المسيح يبقى ما فيش وفاء يبقى عبارة حتى توفي الفلس الأخير معناها حتى الأبدية لأنك لن توفي وليس بإمكانك أن توفي مهما أخذت من عقوبة لأن الخطية محدودة وعقوبتها خطية غير محدودة لأنها موجهة ضد إله غير محدود وعقوبتها غير محدودة فمهما قعدت في السجن مش هتوفي فيبقى أحسن كن مراضيا لخصمك نكتفي بكده وتفضلوا صلوا